أحباء المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم شرفنا بالحضور كالعادة الأب الورع جناب القم زكريا بطرس أهلا بيك يا أستاذ سابونا يا اهلا وسهلا بيك وبحضرات المشاهدين أهلا بيك يا أستاذ سابونا آه، زي ما تعودنا وعودناكم دايما كلامنا بيكون بدلائل وبراهين وكنا بنتكلم عن شخصية محمد بس دلوقتي هنبتدي في موضوع تاني آه، مش أقل خطورة وأهمية منه آه، النهاردة هنبتدي نتكلم عن تحريف القرآن لكن قبل ما نبتدي قدس أبونا هيرفعنا بالصلاة
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ايها النور الحقيقي الذي لا يدنى منه يا من اشرقت بنور معرفتك على كل العقول البشريه وبنورك يا رب نعاين النور وبدونك لا نستطيع ان نتعرف على النور اسالك يا رب ان تشرق بنور النعمه ونور المعرفه للحق في قلوب الجميع من اجل الحب الالهي الذي به احببتنا اسمع واستجب عندما نناديك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبز الكفاف اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين آمين آه، قدس أبونا ب- بنستسمح قدسك النهارده لخطورة الموضوع دوت آه، إنك تكلمنا عن تحريف القرآن مش بس الت- ال- ال- ال title تحريف القرآن لا إحنا عايزين نتكلم تحريف القرآن بين أهل السنة والشيعة أيوة.
فيا ريت قدسك تكلمنا في الموضوع ده أشكرك آه، الواقع أن الشيعة يتهمون أهل السنة بتحريف القرآن نعم.
والعكس صحيح أهل السنة يتهمون الشيعة بتحريف القرآن ولنبدأ بحسب طلبك بشهادة الشيعة بتحريف القرآن آمين
واحد كتب الإمام نور الدين الطبرسي كتب في كتابه بعنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب
نعم.
العناوين بتاعت بس الأبواب م.
تكفي للإنسان يعرف محتواه أيوة.
عنوان الباب الأولاني يقول الأدلة على وقوع التغيير والنقصان في القرآن وذكر تحت هذا الباب 12 دليل استدل بيها على تحريف القرآن وأورد في تحت كل دليل من هذه الأدلة حشدا هائلا من الروايات المؤكده والمؤكدة أيضا على تحريف القرآن في صفحة ثلاثة من كتابه هذا وقال الإمام نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية جزء واحد وصفحة ستة سبعة وتسعين يقول إيه إن الصحابة بعد النبي قد غيروا وبدلوا في الدين وضرب لذلك مثلا قائلا أن الصحابة قاموا بتغيير القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول عشان خاطر علي بن أبي طالب تبعهم يعني أيوة.
وفضائح المنافقين وإظهار مساوئهم فهذه شهادتين بيشهدوا أن القرآن قد تحرف دول شهود الشيعة ضد السنة طب نرجع بقى للسنة ونشوف آه، السنة بيقولوا إيه ضد الشيعة تمام هلاز من الوجه الثاني نعم.
بخصوص بقى شهادة أهل السنة على تحريف الشيعة للقرآن جاء في الموقع السني على الإنترنت www.arabic.islamicweb.com قال إيه؟ إن هناك صورا مفتراه في قرآن الشيعة المزعوم السنة بيقولوا في صور مف- مفتراه موجودة يعني مش موجودة عندهم زي سورة الولاية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما بهدايتكم إلى الصراط المستقيم نبي وولي بعضهما من بعض وأنا وأنا العليم الخبير إلى آخر السورة دي سورة سورة الولاية الولاية طب اللي هو اللي هو محمد وعلي بن أبي طالب عظيم الولي عظيم سورة النورين بقى النورين بيقول ايه يا ايها الذين امنوا امنوا بالنورين انزلناهما يتلوان عليكم اياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض وانا السميع العليم والنورين محمد وعلي بن ابي طالب آه.
يعني دي ايات وصور صور موجوده السنه بيقولوا ان الشيعه الفوها في القران
طيب آه، آه، دول بيقولوا ان دول آه، حرفوا ودول بيقولوا ان دول حرفوا فالاثنين محرفين لكن تقدر قدسك تقول لنا عن اختلافات في المصاحف بتاعتهم اه طبعا طبعا اولا شهاده اهل السنه عن اختلاف المصاحف نعم.
في دائره المعارف الاسلاميه حبان دلوقتي فوكس آه، دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 من صفحة 9 4 وخ... لا آه، تم- ت- 8154 وكذلك الإمام السجستاني في كتابه المصاحف من صفحة 50 إلى 91 طيب.
السجستاني حاطط باب عن اختلاف مصاحف الصحابة والتابعين اللي جم بعدهم يعني وذكر هو ودائرة المعارف الإسلامية عدد المصاحف اللي كانت موجودة بين إيدين الصحابة كل واحد عمل له مصحف مختلف عن المصحف الثاني ايوه ذكر منهم الآتي مصحف عبد الله ابن مسعود مصحف آه، أبو آه، أبي ابن كعب ده اثنين وبعدين ثلاثة مصحف أبو موسى عبد الله الأشعري مصحف عمر بن الخطاب أيوة.
مصحف علي بن أبي طالب أيوة.
ستة مصحف حفصة بنت عمرو آه، بنت عمر ايوه سبعة مصحف عائشة بنت أبي بكر أيوة.
ثمانية مصحف أم سلمة ايوه تسعة مصحف زيد بن ثابت ايوه عشرة مصحف عبد الله بن عباس أيوة.
11 مصحف أنس بن مالك مهم.
12 مصحف عبد الله بن الزبير 13 مصحف سالم مولى أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة ده تفتكره ايوه اللي رضع آه، مرات حذيفة بتاع رضاعة الكبير يا ابني فده لا مصحف كمان لوحده ده 14 مصحف عبد الله ابن عمر بن العاص ابن عمرو بن العاص 15 مصحف عبيد بن عمير الليثي 16 مصحف عطاء ابن أبي رباح ايوه 17 مصحف عكرمة 18 مصحف مجاهد 19 مصحف سعيد بن جبير 20 مصحف الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعيين 21 مصحف محمد ابن آه، أبي موسى الشامي آه، 22 مصحف حطان آه، ابن عبد الله الرقاشي البصري 23 مصحف صالح ابن كسان 24 مصحف طلحة ابن مصرف الأيامي 25 مصحف سلمان ابن مهران الأعمش 26 مصحف أبو زيد 27 مصحف معاذ بن جبل 28 القرآن الذي دون في عهد محمد على الرقوق والجلد والعظم 29 مصحف أبو بكر الصديق الذي جمعه له يزيد بن ثابت 30 مصحف عثمان بن عثمان بن عفان مصحف الإمام أيوة.
31 مصحف الحجاج ابن يوسف الثقفي الثقفي في العراق بعد ما عثمان بن عفان حرق المصاحف و- و- وغير هو راخر غير في المصحف وسماه آه، مصحف دول 31 اه 31 مصحف مختلفين اين هي الان طيب لقد حرقها عثمان كما تعلم جميعا ولم يبقى منها إلا المصحف الذي كلف يزيد بكتابة يزيد بن ثابت ثانيا شهادة الشيعة بقى على تحريف القرآن أي
واكتفي بشهادة الإمام الشيعي نعمة الله الجزائري إذ يقول في كتابه الأنوار النعمانية جزء واحد صفحة 97 إن حرق عثمان الخليفة السني للقراءات الس- آه، آه، لل- للقراءات الستة وعدم إي- إبقائه إلا على مصحف واحد بقراءة واحدة هو تحريف للقرآن حيث أن هذه القراءات الستة موحى بها أيضا فكيف يحرقها مش كده؟ والسؤال الأخطر والأهم يا عزيزي ولكل السامعين والمشاهدين في أي من هذه المصاحف الموجودة أو المصاحف التي أحرقت يوجد الكلام الذي في اللوح المحفوظ على حد قولهم طيب لما يكون في لوح محفوظ طب دلوقتي آه، قدسك كلمتنا عن رأي السنة والشيعة في تحريف القرآن وكلمتنا عن اختلاف المصاحف آه، أنا عارف إن ده كان في عجالة وقدسك ممكن تس- تسلب فيها دلوقتي في قصص وروايات عن جمع القرآن مهم.
في اختلاف بينهم هو هو الحقيقه ان اللي انا بقوله دلوقتي ده تلخيص ل 21 حلقه عملناها في برنامج آه، اسئله عن الايمان عظيم فده تلخيص
أحباء المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم شرفنا بالحضور كالعادة الأب الورع جناب القم زكريا بطرس أهلا بيك يا أستاذ سابونا يا اهلا وسهلا بيك وبحضرات المشاهدين اهلا بيك يا سابونا آه، زي ما اتعودنا وعودناكم دايما كلامنا بيكون بدلائل وبراهين وكنا بنتكلم عن شخصية محمد بس دلوقتي هنبتدي في موضوع تاني آه، مش أقل خطورة وأهمية منه آه، النهاردة هنبتدي نتكلم عن تحريف القرآن لكن قبل ما نبتدي قدس أبونا هيرفعنا بالصلاة
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ايها النور الحقيقي الذي لا يدنى منه يا من اشرقت بنور معرفتك على كل العقول البشريه وبنورك يا رب نعاين النور وبدونك لا نستطيع ان نتعرف على النور اسالك يا رب ان تشرق بنور النعمه ونور المعرفة للحق في قلوب الجميع من أجل الحب الإلهي الذي به أحببتنا اسمع واستجب عندما نناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين امين آه، قدس ابونا ب- بنستسمح قدسك النهارده لخطوره الموضوع دوت آه، انك تكلمنا عن تحريف القران مش بس الت- ال- ال- ال title تحريف القران لا احنا عايزين نتكلم تحريف القران بين اهل السنه والشيعه أيوة.
فيا ريت قدسك تكلمنا في الموضوع ده أشكرك آه، الواقع أن الشيعة يتهمون أهل السنة بتحريف القرآن نعم.
والعكس صحيح أهل السنة يتهمون الشيعة بتحريف القرآن ولنبدأ بحسب طلبك بشهادة الشيعة بتحريف القرآن امين
واحد كتب الإمام نور الدين الطبرسي كتب في كتابه بعنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب
نعم.
العناوين بتاعت بس الأبواب تكفي للإنسان يعرف محتواه أيوة.
عنوان الباب الأولاني يقول الأدلة على وقوع التغيير والنقصان في القرآن وذكر تحت هذا الباب 12 دليل استدل بيها على تحريف القرآن وأورد في تحت كل دليل من هذه الأدلة حشدا هائلا من الروايات المؤكدة والمؤكدة أيضا على تحريف القرآن في صفحة ثلاثة من كتابه هذا وقال الإمام نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية جزء واحد وصفحة ستة سبعة وتسعين يقول إيه إن الصحابة بعد النبي قد غيروا وبدلوا في الدين وضرب لذلك مثلا قائلا أن الصحابة قاموا بتغيير القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول عشان خاطر علي بن أبي طالب تبعهم يعني أيوة.
وفضائح المنافقين وإظهار مساوئهم فهذه شهادتين بيشهدوا أن القرآن قد تحرف دول شهود الشيعة ضد السنة طب نرجع بقى للسنة ونشوف آه، السنة بيقولوا إيه ضد الشيعة تمام هلال من الوجه الثاني نعم.
بخصوص بقى شهادة أهل السنة على تحريف الشيعة للقرآن جاء في الموقع السني على الإنترنت www.arabic.islamicweb.com قال إيه إن هناك صورا مفتراه في قرآن الشيعة المزعوم السنة بيقولوا في صو- صور مف- مفتراه موجودة يعني مش موجودة عندهم زي سورة الولاية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما بهدايتكم إلى الصراط المستقيم نبي وولي بعضهما من بعض وأنا وأنا العليم الخبير إلى آخر السورة دي سورة سورة الولاية الولاية طب اللي هو اللي هو محمد وعلي بن أبي طالب عظيم الولي عظيم سورة النورين بقى النورين بيقول ايه يا ايها الذين امنوا امنوا بالنورين انزلناهما يتلوان عليكم اياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض وانا السميع العليم والنورين محمد وعلي بن ابي طالب آه.
يعني دي ايات وصور صور موجوده السنه بيقولوا ان الشيعه الفوها في القران
طيب آه، آه، دول بيقولوا ان دول آه، حرفوا ودول بيقولوا ان دول حرفوا فالاثنين محرفين لكن تقدر قدسك تقول لنا عن اختلافات في المصاحف بتاعتهم اه طبعا طبعا اولا شهاده اهل السنه عن اختلاف المصاحف نعم.
في دائره المعارف الاسلاميه حبان دلوقتي فوكس آه، دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 من صفحة 9 4 وخ... لا آه، تم- ت- 8154 وكذلك الإمام السجستاني في كتابه المصاحف من صفحة 50 إلى 91 طيب.
السجستاني حاطط باب عن اختلاف مصاحف الصحابة والتابعين اللي جم بعدهم يعني وذكر هو ودائرة المعارف الإسلامية عدد المصاحف اللي كانت موجودة بين إيدين الصحابة كل واحد عمل له مصحف مختلف عن المصحف الثاني ايوه ذكر منهم الآتي مصحف عبد الله ابن مسعود مصحف آه، أبو آه، أبي ابن كعب ده اثنين وبعدين ثلاثة مصحف أبو موسى عبد الله الأشعري مصحف عمر بن الخطاب طيب.
مصحف علي بن أبي طالب طيب.
ستة مصحف حفصة بنت عمرو آه، بنت عمر طيب.
سبعة مصحف عائشة بنت أبي بكر طيب.
ثمانية مصحف أم سلمة أي.
تسعة مصحف زيد بن ثابت أي عشرة مصحف عبد الله بن عباس أي.
11 مصحف أنس بن مالك مم.
12 مصحف عبد الله بن الزبير 13 مصحف سالم مولى أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة ده تفتكره أيوه اللي رضع آه، مرات حذيفة بتاع رضاعة الكبير يا ابني فده لا مصحف كمان لوحده ده 14 مصحف عبد الله ابن عمر بن العاص ابن عمرو بن العاص 15 مصحف عبيد بن عمير الليثي 16 مصحف عطاء ابن ابي رباح أي 17 مصحف عكرمة 18 مصحف مجاهد 19 مصحف سعيد بن جبير 20 مصحف الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعيين 21 مصحف محمد ابن آه، أبي موسى الشامي آه، 22 مصحف حطان آه، ابن عبد الله الرقاشي البصري 23 مصحف صالح ابن كسان 24 مصحف طلحة ابن مصرف الأيامي 25 مصحف سلمان ابن مهران الأعمش 26 مصحف أبو زيد 27 مصحف معاذ بن جبل 28 القرآن الذي دون في عهد محمد على الرقوق والجلد والعظم 29 مصحف أبو بكر الصديق الذي جمعه له يزيد بن ثابت 30 مصحف عثمان بن عثمان بن عفان مصحف الإمام أيوة.
31 مصحف الحجاج ابن يوسف الثقفي الثقفي في العراق بعد ما عثمان بن عفان حرق المصاحف و- و- وغير هو راخر غير في المصحف وسماه آه، مصحف دول 31 اه 31 مصحف مختلفين اين هي الان طيب لقد حرقها عثمان كما تعلم جميعا ولم يبقى منها الا المصحف الذي كلف يزيد بكتابة يزيد بن ثابت ثانيا شهادة الشيعة بقى على تحريف القرآن أي
واكتفي بشهادة الإمام الشيعي نعمة الله الجزائري إذ يقول في كتابه الأنوار النعمانية جزء واحد صفحة 97 إن حرق عثمان الخليفة السني للقراءات الس- آه، آه، لل- للقراءات الستة وعدم إي- إبقائه إلا على مصحف واحد بقراءة واحدة هو تحريف للقرآن حيث أن هذه القراءات الستة موحى بها أيضا فكيف يحرقها مش كده؟ والسؤال الأخطر والأهم يا عزيزي ولكل السامعين والمشاهدين في أي من هذه المصاحف الموجودة أو المصاحف التي أحرقت يوجد الكلام الذي في اللوح المحفوظ على حد قولهم طيب لما يكون في لوح محفوظ طب دلوقتي آه، قدسك كلمتنا عن رأي السنة والشيعة في تحريف القرآن وكلمتنا عن اختلاف المصاحف آه، أنا عارف إن ده كان في عجالة وقدسك ممكن تس- تسلب فيها دلوقتي في قصص وروايات عن جمع القرآن مهم.
في اختلاف بينهم هو هو الحقيقه ان اللي انا بقوله دلوقتي ده تلخيص ل 21 حلقه عملناها في برنامج آه، اسئله عن الايمان عظيم فده تلخيص ليها وتركيز الزبد أيوة واللي عايز يستزيد يقدر يرجع للسايت ويشوف الحلقات دي كلها عظيم بخصوص رأي الشيعة في جمع القرآن وما أصاب جمع القرآن والقصص الجمع من تغيير وتحريف هقول بس كلام الإمام الباقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار مجلد 89 فقد ذكر عدة أبواب وكل باب فيه عدد من الحقائق الدالة على التحريف في جمع القرآن ففي مجلد 89 صفحة آه، 40 إلى 60 آه، بعنوان باب بعنوان ما جاء في كيفية جمع القرآن وما يدل على تغييره وذكر فيه 47 وجها من أوجه التغيير في القرآن 47 تصور وفي نفس المجلد اللي هو 89 آه، صفحة 66 إلى 77 باب بعنوان تأليف القرآن تأليف تأليف القرآن القرآن وأنه على غير ما أنزل الله عز وجل وذكر فيه عشرين مثلا كأدلة قاطعة على ذلك أمثلة ذكرها الإمام الباقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار مجلد 89 صفحة 41 الإمام أنه قد جاءت شاه إلى صحيفة فأكلتها وذهب ما فيها من قرآن طبعا هنا بيتكلم على إيه رضاعة الكبير هل رضعت الكبير نعم وفي نفس الصفحة 41 من كتاب بحار الأنوار يقول قال طلحة سمعت عمر وأصحابه الذين آه، ألفوا ما كتبوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان يقولون ألفوا يا.
يقول أن سورة الأحزاب وهي الآن 37 آية كانت
سورة الأحزاب آه أكبر من كده شوية
137 آية ك...
س- د- 73 آية آه كانت آه، تعدل سورة البقرة 286 آية طب راحوا فين؟
ما هو بيتساءل آه.
وإن سورة النور وهي الآن ت- 64 آية كانت أكثر من 100 آية وسورة الحجر وهي الآن 99 آية كانت 190 آية وتساؤلي أين ذهبت بقية الآيات أليس هذا ضياع للقرآن الأصل الذي يقولون عليه فأين إذا آية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر طب ابونا انا عايز اقول لك حاجه مش عارف قدسك بتدقق في الارقام ليه يعني ما انت قدسك عارف اللي رايحه فين وجايه منين إيه، بس قدسك ممكن تقول لنا عن راي الشيعه في جمع القران
رأي الشيخ جمع القرآن وما أصاب بخصوص ذلك قصص الجمع من تغيير وتحريف نكتفي بإ- بإيراد أقوال الإمام السني جلال الدين السيوطي وابن الجوزي على تح... أنا هم قالوا التحريف كان إيه لكن اعتراف بقى الس- السنة بالتغيير اللي تم في القرآن على رأي الشيعة أقر كثير من علماء المسلمين أن المصحف الذي جمع في زمن أبي بكر كان أكبر حجما من حجم مصحفنا بستة أضعاف عشان فيه القراءات السبعة ايوه فأين ذهب الباقي وبخصوص موضوع الشاه التي أكلت آية الوحي اللي ذكرت في الشيعة يقول عنها أيضا في كتاب نواسخ القرآن لابن ال- الجوزي صفحة 37 يحكي قصة رضاعة الكبير عن السيدة عائشة أنها قالت آية رضاعات الكبير كانت في ورقة تحت سريري سرير بيتي فلما اشتكى رسول الله يعني مرض أيوة.
تشاغلنا بأمره فأكلتها ربيبة لنا يعني معزة نعم.
أو شاه وتوفى رسول الله وهي مما يقرأ في القرآن طب لما توفى وبتقرأ في القرآن فين هي بقى وبخصوص سورة الأحزاب جاءت في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي صفحة 529 نعم.
عن أبي ابن كعب كم آية بيسأل ال- كم آية تعد سورة الأحزاب فقال قلت اثنا- اثنين وسبعين أو ثلاثة وسبعين آية قال إنها كانت تعدل سورة البقرة أي 286 آية وإننا كنا نقرأ فيها آية الرجم قلت وما هي آية الرجم قال إذا زنى الشيخ والشيخة فارجمهما فارجموهما البتة راحت في الآية دي وبخصوص ضياع قرآن كثير جاءت في كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي صفحة 529 عن ابن عمر لا يقولن احدكم قد اخذت القران كله فقد ذهب منه قران كثير ولكن ليقل قد اخذت منه ما ظهر وعلق على هذا الحديث في الحاشيه قائلا سنده صحيح عشان ما حدش يقول ايه أيوة.
مقطوع ومرفوع ومشفوع وبخصوص عثمان ابن عفان وتمزيق مصحف ابن مسعود ومصحف أبي ابن كعب نعم. وإحراقهما بالنار جاء ذلك أيضا في كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبري جزء واحد وصفحة 66 قال إيه هناك الكثير يعوزنا الوقت لسرده بعد كل هذا الذي قيل نعم.
وعلى المشاهد أن يصل إلى ذلك بنفسه من خلال كتب التراث اللي ذكرناها وأيضا غيرها كتير
طبعا اللي عايز يسمع عن كتب التراث ديت وعايز يشوف الحلقات اللي قدس ابونا اتكلم فيها عن الحاجات ديت يروح لل website وهيلاقي كل الحلقات دي موجوده ويمكنه الحصول عليها بمنتهى السهوله. دلوقتي عندنا سؤال يا قدس ابونا ممكن لو سمحت للناس اللي لسه بيبتدوا معانا دلوقتي توضح لنا معنى التحريف.
اه تحريف القرآن نعم.
معنى التحريف في أقوال المراجع الإسلامية زي مثلا موقع فقه الإسلام دوت كوم موقع سني www فقه الإسلام إلى آخره هناك موقع شيعي أيضا شيعويب جاء في هذه المواقع أن التحريف في الاصطلاح له معان كثيرة منها التحريف التركيبي أي نقل آية من مكان لمكان نعم.
أو صورة من مكان لمكان وقد حدث ذلك في القرآن
نعم.
فترتيب القرآن ليس كترتيب النزول ليه؟
مهم.
حطوا الآيات المكية في الآخر والآيات المدنية في الأول صح ولا لا؟
صح؟
خلاص؟ وآيات من اللي نزلت في مكة حطوها في الصور المكية وآيات من اللي كانت آه، مكة حطوها في المدنية وصور من اللي نزلت في مد- في المدينة حطوها في مكة وقال أمثلة كثيرة وتكلمنا عنها كثيرا نعم.
خلاص طيب التحريف المعنوي ده نوع تاني وهو حمل اللفظ على معان بعيدة عن معناه الأصلي اه وقد جاء في موقع عقائد دوت كوم يقول كده أليس ارتداد بعض الصحابة والأحداث السيئة التي حصلت بعد النبي إلا بسبب التحريف المعنوي في القرآن يعني وقع أيوة.
تحريف معنوي في القرآن طبعا نوع ثالث التحريف اللفظي لفظ بيتغير أيوة.
زيادة يحطوا لفظ زيادة يشيلوا لفظ زيادة يحطوا حرف يشيلوا حرف يحطوا كلمة يشيلوا كلمة يحطوا آية يشيلوا آية يحطوا صورة ويشيلوا صورة
طيب وجاء في موقع على الانترنت اسمه الساحة دوت كوم قال ابن حزم من قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه أيوة.
ونقص منه كثير وبدل منه كثير
طب قدسك يعني ده شهادات خطيرة مش عارف خطيرة.
مش عارف اقول لقدسك ايه يعني بعد العرض اللي اللي قدسك عرضته ده عرض منطقي جدا هل يجوز ليا اني اقول لك ان القران دلوقتي في محنه ولا قدسك شايف ايه؟
في محنة لا لا محنة دي تبقى كلمة صغيرة تبقى في محنة كبيرة محنة عصيبة ليه بقى إذا قسنا ذلك بما جاء في سورة النساء آية 82 أي.
اللي بتقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صح؟
طبعا وقد رأينا اختلافات كثيرة وكثيرة جدا من التحريفات التي أقر بها علماء السنة والشيعة في الترتيب والمعنى واللفظ المبدل والمغير والصور اللي جت هنا وما جتش هنا صورة الولاية والنورين موجودين في مصاحف الشيعة ومش موجودين في السنة حاجات كتير طيب طيب.
مما يجعلنا نتساءل هل بعد كل هذه الاختلافات المعترف بها يبقى القرآن من عند الله يا أعزائي سؤال آه، متروك للمشاهد احنا نسيبه هو لف- يجاوب عليه.
لفتنة وحكمة المشاهد هو اللي يجاوب لنا عليها مم.
آه وبنسيب الكلام عن القرآن والحاجات ده كله ملناش دعوة بيه أمين ونتكلم في اللي يخصنا أمين السماويات آه، أمين.
تأمل آه، وتأمل روحي وفسحة روحية في الاستنارة آمين آمين في مزمور 113 112 وآية أربعة يقول نور أشرق في الظلمة للمستقيمين هو حنان ورحيم وصديق نور أشرق في الظلمة نور ربنا بيشرق الله نور ومش ممكن أبدا ما يشرقش يشرق على الصالحين والطالحين نعم.
بيشرق اللي عايز يشوف يشوف واللي مش عايز يشوف هو حر زي الشمس لما بتطلع في ناس بتقفل الشبابيك أيوة خلاص بتشد الستارة خلاص عايش نايم ومرتاح لكن في ناس أول مفتحة شبابيكها شايلة الستاير أول أشعة الشمس ما تشرق تصحصحهم ويقوموا عشان خاطر يشتغلوا نعم.
فهنا يقول إيه نور أشرق في الظلمة ربنا نور بيشرق في الظلام نعم.
ظلام الخطية وظلام الجهل وظلام الفساد في الظلام كله روحي واجتماعي وأدبي وكله بيشرق نور ربنا بيشرق أيوة.
واضح زي ما قلنا قبل كده كانت الأرض خاربة وخالية أيوة نور أشرق نور ربنا فيها قال ليكن نور نعم.
لكن شوف الكلمة اللي بيقولها في المزمور للمستقيمين نعم.
يعني إيه للمستقيمين الكتاب يقول المقوم طريقه يعني اللي عايز يعيش بالاستقامة أريه خلاص الرب الإنسان اللي عايز يعيش بالاستقامة ربنا مستعد إن هو يساعده لكن الإنسان اللي بيفضل الحياة المعوجة بيفضل ان هو يعيش في الظلام زي الخفافيش مش هيقدر يص- يقبل للنور نعم.
وكده النور جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور نعم.
ازاي يبقى في حد بقى يحب الظلمه اكثر من النور ده, ده اسمه كلام مش تتكلموا كلام معقول ايه اللي احب الناس الظلمه اكثر من النور في حد يحب الظلمه اكثر من النور اه ايوه ايه يقول الكتاب لان اعمالهم كانت شريره أيوة والانسان الشرير بيحب الظلمه طب اسم الحرام يحب النور حرام يحب النور اه صح طب الانسان بس- بتاع السلوك المعوج والقذر والجنس والدنس مش بيستنى لحد الظلام ما يسدل ستائره ويبتدي يدور على سكته أيوة احب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم ايه شريره يبقى اذا بيشرق بالنور للمستقيمين هل تحب ان الرب يشرق في حياتك هل تحب تعيش بالاستقامه مع ربنا ولا بتدور على الطرق المعوجه سؤال موجه ليك النهارده تقدر تطلب لو انت عايز تعيش بالاستقامه قول له اشرق يا رب بنورك في حياتي والله يشرق لابد امين امين امين يا استاذ بونس احبائي المشاهدين هقول لكم ايه بمنتهى البساطه كده وحده قياس الظلمه ايه تقدر تقيس لي كميه الظلمه الموجوده في حيز بس تقدر تقيس كميه الضوء اللي موجود في حيز التعريف العلمي للظلمه هو غياب الضوء هل الطبيعي ان احنا نكون مظلمين او بنتبع الظلمه لا الطبيعي ان احنا نتبع النور فبلاش نخاف من النور ونخلي النور يسطع علينا وينظفنا ويورينا عيوبنا عشان تتصلح وتتغطى بدم المسيح الفادي أرجوكم فكروا في الكلام واتبعوا النور والى اللقاء بنشكر أتسابونا على الحلقة الممتازة ديت وبإذن ربنا في حلقات أخرى إلى امين اللقاء امين, أمين.